السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أحبكم في الله كيف حال قلوبكم مع الله بعد الحلقة الماضية في الجمعة الماضية والتنبيه على ان نشم ريح رمضان هل افاق قلبك المخمور وشممت ريح رمضان هل استنشقت ريح الانس الانس بالله وعشت جمال ولذه الانس بالله هل انضبط الذكر وعلى صوت القرآن في بيتك وعشت حياة الإيمان هل هل اقتربت من الله خطوة هل بدأت الاستعداد الحقيقي الفعلي لدخول رمضان هل بدأ لسانك ينضبط وأحوالك تنضبط وبدأت تقيد نفسك وتقيم حاكمية الله على نفسك وفي بيتك وقد أفاجأ بالبعض يقول الآن وليه كل ده عشان ايه يعني كل ده وابتداء قبل ان اجيب على هذا المتسائل ليه وعشان ايه اقدم اعتذار مدني ربنا يهديه ويتوب عليه عن هذا التأخير الذي تسبب فيه نسأل الله ان يهديهم وهو يعتذر وأنا أعتذر إليكم أسفين لهذه النصف ساعة وهي معوضة ما تخافوش حقكم محفوظ بإذن الله تعالى ليه وعشان ايه اولا عشان ربنا مش بتحبه تضحي من اجله يستحق حقه جل جلاله وعشان ايه عشان السعاده عشان الجنه عشان الخلود عشان المتعه الحقيقيه عشان الحياه الحقيقيه اخوتي انا احبكم في الله انني اريد ان اتوجه الى كل منكم بالراحه وانا حاسس كده ان انا واخده وايدي على كتفه وماشيين بكده بقول له انت لسه ما اشتقتش للجنه ما اشتقتش انك ما تعرقش وما تزهقش ما اشتقتش انك ما تتعبش وما تقلقش ما اشتقتش انك ما تزعلش وما تتضايقش لن يكون هذا الا في الجنه ايه رايكم تيجوا ندخل الجنه كده دقيقتين ثلاثه في الاول قبل ما نشتغل اه لا لا لا وهنروح الجنه النهارده ها مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ايد النبي صلى الله عليه وسلم ندخل معاه الجنه كده تعالوا نتفرج حته حته صغننه وبسيطه بس انا عايز الله يكرمكم في من البدايه كده اللي واقف يقعد واللي واللي مجدوع ده يتعدل واللي واللي قاعد يقلب في التليفون ده ارمي التليفون واللي مشغوله بالعيال ديك سيبك من العيال اهدوا بقى اهدوا عايزين سكينه كده في البيت عايزين نسمع عايزين نستمتع محمود انت منور يا تسكت يا تروح اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم عايزين هدوء وسكينه عشان نتمشى مع سيدنا النبي في الجنه في حديث الاسراء والمعراج الطويل يقول رسول الله صل عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول ثم عرج بي حتى ظهرت ظهرت يعني علوت ارتفعت لمستوى اسمع فيه صريف الاقلام كتابه الاقدار عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اه ما احنا بناخد بقى جولة سياحية في الجنة تعالى معرفك مش عارف انا انفع مرشد سياحي في الجنة ولا لا انا دايما اقول انا دلال على بضاعة الله عندي بضاعة ربنا بعرضها عليكم دلال يا مين يشتري مني مين يشتري جنة مين يشتري انت ها تشتري جنة تشتري تشتري طب يلا يلا معايا انا هعرضها عليك شوف احنا ماشيين دلوقتي بنتفرج وزي ما قلت لك بقى من الاول بقى خد فكره واشتري بكره بس انا انصحك ممكن بكره ما تلاقيش الراجل مات وهو بيلعب كوره ممكن بكره ما تلاقيش اشتري الليله دي اشتري الليلة. اوعى الليله دي تعدي من غير ما تشتري اشتري مني فرصتك الرسول سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول ايه عند سدره المنتهى سدره شجره شجر شجره النب اسمها شجره سدر شجره النب مش بتس... دايما تسمع عسل سدر هي دي السدره شجره في الجنه اسمها سدره سدره المنتهى المنتهى اخر حاجه عندها جنه المأوى عند السدره جنه المأوى شوف بقى سدره عندها جنه المأوى اذ يغشى السدره ما يغشى ايه اللي بيغشاها يغشى السدرة فلما غشيها ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما احد من خلق الله يستطيع ان ينعتها من حسنها حدش يقدر يوصفها بقى لما غشيها من امر الله ما غشي اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى افتمارونه على ما يرى لقد راى من ايات ربه الكبرى اذ يغشى السدرة ما يغشى غشي السدرة من الحسن والجمال سدرة شجرة بس زي ما قلت لكم قبل كده اوعى تفكر لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها فاكهة ونخل ورمان اوعى دماغك تروح للرمان ال- اسف ال- المعفن بتاعنا ده لا مش ده خالص ده منظر ده اسم بس زي ما ربنا بيقول واتوا به متشابها ده بس اسمه رمان اما الرمان الحقيقي في الجنه قلت لكم الكلام ده قبل كده اوعى تفكر الطلح اللي هو الموز هو الموز ده لا لا لا لا هناك الموضوع مختلف او النخل هو النخل ده لا وقلت ساعتها اوعى تفكر برضو الحور العين او النساء دول نساء اهل الدنيا زوجتك دي اوعى تفكر ان هي دي زوجة او نساء لا مش دول خالص الموضوع تاني مختلف ربنا سبحانه وتعالى يقول عن نساء الدنيا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا هيبقوا حاجة تانية خالص الدنيا يا ابني دي عشان كده بتحسر اي أيوة والله بتحسر على الشباب اللي بيضيع عمره علشان هذه الشهوات ايا كانت اكل او شرب او فلوس او مناظر او سيارات او نساء او آه، غناء او كل ده كل ده كلام فارغ كل ده قشر كل ده زبد كل ده ملوش قيمة القيمة الحقيقية هتشوفها بقى لما تروح هناك في الجنة ترى أشياء لها قيمة إذ يغشى السدرة ما يغشى فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها عليها السندس والاستبرق حدش في الدنيا كلها يقدر يوصفها حدش يقدر يوصفها يقول جمالها لا يمكن حاجة مبهرة عليها السندس تخيل بقى لما شجرة يبقى عليها السندس اللي هو الحرير الرقيق والاستبرق الحرير السميك عليها السندس عشان كده عارف يوم القيامة في الجنة اقصد في الجنة يعني اللهم ارزقنا الجنة يا رب في الجنة ه... هنجيب ترز منين عشان يفصل لنا الهدوم اصل انت بتبعت تفصل الهدوم مش عارف فين لا ده في الجنة ثياب اهل الجنة تشقق عن اشجار الجنة يعني انت عندك شجرة شجرتين ثلاثة لا لا لا عندك الاف الاشجار في الجنينة بتاعتك اصل الجنينة بتاعتك هتبقى قد ايه 20 فدان 50 فدان 2000 فدان لا ده انت الجنينة بتاعتك قد الدنيا 100 مرة مثلا دي الحديقة بتاعتك هيبقى فيها ملايين الاشجار الاشجار دي تطرح لك ثياب تلبسها الله اكبر تطرح لك الاشجار دي تطرح لك ثياب ذهب ثياب سندس ثياب استبرق ثياب خلينا نتمشى في الجنة غشيها الوان ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك ما ادري ما هي وتحولت ياقوتا او زمردا او نحو او نحو ذلك شيء عجيب ان شجرة واحدة تشوف عليها سندس استبرق حرير سميك وحرير آه خفيف وياقوت وزمرد الله اكبر شجرة ايه دي دي الجنة دي الجنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعت لي سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها فيقبض منها إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها فإذا نبقها كأنه قلال هجر النبء عارفين النبء هو ثمر السدر ده اسمه نبء النبء اللي احنا بنشوفه اللي قد العنبة نبقها كأنه قلال هجر القلة من قلال هجر تسع ألف لتر يعني عارف آه تانك مية آه متر في متر في متر متر مكعب اهي النبقاية الواحدة اللي هي قد العنبة بنشوفها هنا النهارده قد التانك ده كأنه قلال هجر كأن وورقها كأنه آذان الفيلة يسير الراكب في ظل الفنن منها الفنن الفرع الواحد يسير الراكب في ظل الفنن منها مئة سنة يستظل بالفنن منها مئة راكب مئة راكب في أصلها من ساقها أربعة أنهار انفع مرشد سياحي مرشد في الجنة اه شفت بقى ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيوصف لك انا بس ناقل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لك ان سدرة المنتهى دي الفرع تمشي في ظله 100 سنة يستظل في ظله 100 راكب يطلع من جنبيها في اصلها في جذورها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات ثم أدخلت الجنة ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أدخلت الجنة دخل النبي الجنة صلى الله عليه وسلم فإذا فيها جنابز اللؤلؤ جنابذ يعني قطع قطع مقطعة من اللؤلؤ اللؤلؤ اللي هم النهارده بيقول لك حته مش عارف كام قيراط بكام مليون لا جنابذ حته كده صخره قد كده جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسك التراب اللي بتدوس عليه برجليك بحذائك مسك ثم اذا انا بنهر اخر هو نهر يجري كذا على وجه الأرض لم يشق شقا الله الناس اللي عايزة مناظر حلوة الناس اللي عايزة مناظر جميلة الناس اللي عايزة تستمتع وتروق نفسها كده اتفرج بقى تعالى شوف في الجنة نهر ماشي على وش الأرض ما تحفرلوش أخدود في الأرض لم يج... لم يشق شقا واذا حافته على وش الارض ماشي على حافته قباب اللؤلؤ اللؤلؤ بقى مجوف ومعمول له قبب قبب كده هو ماشي في وسط القباب دي ماؤه احلى من العسل واشد بياضا من الثلج حافتاه من ذهب مجراه على الياقوت والدر تربته أطيب من المسك عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب الملك يده فإذا هو مسك أزفر وهو ليس مشفوفا فضربت بيدي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الرسول مد ايده كده يشوف ايه الموضوع فما فضربت بيدي الى تربته فاذا مسكه زفرة واذا حصاه اللؤلؤ قلت ما هذا يا جبريل قال هذا هو الكوثر الذي خبأه لك ربك اللهم اسقنا من حوض الكوثر اللهم اجمعنا جميعا على حوض الكوثر نشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا آه شفت بقى بتضحي ليه شفت عشان ايه شفت كل ده ليه عشان كده عشان تشوف ده عشان تعيش ده عشان تسعد بده قول لي بالله عليك اه قول لي انت ايوه انت قول لي قول لي بالله عليك انت انت بالذات اه انت تحديدا قول لي في ايه في الدنيا في متعة سماعك لده فضلا عن رؤيته فضلا عن ان تعيش فيه ده الواحد وهو بيحكي هذا طعم الخبر فكيف لذة النظر فكيف قرة العين في المعيشة تخيل بقى كده لما نكون مع بعض يوم القيامة ونتقابل في الموقف مش أعداء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين سبحان الله العظيم نتقابل في الموقف حبايب واحنا اتقابلنا دلوقتي على ايه غير قال الله قال الرسول صل على الرسول قل لا اله الا الله اصوم اه، اقرا قران اذكر الله قم الليل يوم القيامه نبقى حبايب قوي اما اللي بيحب واحده في الحرام ولا بيحب صاحب في المعاصي هيبقوا اعداء هيقطعوا بعض يوم القيامه تقطيع يا رب هو اللي اضلني انا مش عايز آه، اضيع الكلام عن رمضان في المدخل ده ولكن آه، هيبقى لنا حلقه باذن الله تعالى بعنوان حجه الله البالغه حجه الله البالغه بذكر فيها الحوارات الناس هتقول ايه لبعضها يوم القيامه الاتباع والمتبوعين والاصحاب والصاحبات والنساء والرجال ربنا ذكر لنا من هذا طرف كبير والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا ايضا علشان تعرف ان كل ده هباء اما احنا يوم القيامه تخيل بقى ان احنا كده لو التقينا في الموقف حبايب واصحاب وخدنا بعضنا كده وقلت لكم يلا يلا ندخل على سيدنا النبي يلا ندخل على سيدنا النبي واحنا داخلين كده عليه وهو واقف على الموقف يا رسول الله احنا بتوع فضفضه ايوه يا رسول الله احنا حبايبك كنا بنصلي عليك كتير صلي عليه صلى الله عليه وسلم اسقينا بقى اه كيزانه كنجوم السماء ولما تشرب من ايد النبي تستاهل بقى طب بس الحاجات دي زي ما قال الحسن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل واحد يقول لك انا عشمي في ربنا كبير مش هيعذبني طب انت جبت العشم ده منين طيب انت دلوقتي اذا كنت انت بخلفه واذا كنت انت بعيد عنه واذا كنت انت بتعصيه واذا كنت انت ناسيه واذا كنت انت مش مأدي حقه يجي لك العشم ده منين وتقدر تحسن الظن منين كتير قلتها لو ابني اديله فلوس يروح يجيب حاجة يضيعها وتاني مرة اديله يجيب حاجة يضيعها وتالت مرة دي يجيب حاجة يضيعها رابع حاجة ضيعها رجع وهو راجع في الطريق يقدر يحسن ظن يقول ابويا يسامحني لا يمكن يقدر يقول كده يقول ده هيقطعني لان دي مش اول مرة ما يقدرش يحسن الظن لكن اول مرة يحسن الظن يقول معلش هيسامحني ده اول مرة اعملها ولو جاب مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ما ضيعش وجه في مرة ضيع يحسن الظن يقول معلش ما انا دايما كويس مرة وقعت هيسامحني ده اللي يقدر يحسن الظن لو احسنوا الظن ده احسن العمل تعالوا الى العمل ايه اخبار الواجب عملتوا الواجب ولا لا انا عايز افتش على الواجب على فكرة انا خطر ببالي خاطر الناس آه، بيجوا في نص الحلقة وناس يجوا في اخر الحلقة وناس اصل الجمعة دي مش فاضي وناس اصل الجمعة دي كان في مشوار انا عايز اعرف هو مين اللي معايا مين اللي معايا ها آه، في في في ناس معايا متابعيني و- ومواظبين وحريصين وبيعملوا واجب و... ولا مفيش ولا كله كده اللي انا بنكلم في الهوا طمنوني اخباركم ايه واحوالكم مع ربنا ايه يا ترى في في في تاثير يعني في- في اثر في في نتيجه في ثمره في قرب ولا عملنا ده ملوش لازمه عايزين آه، نصحصح شويه ونقرب من ربنا شويه عشان آه، رمضان داخل وقرب وعايزين رمضان السنه دي رمضان جديد رمضان جديد عايزين دلوقتي من دلوقتي يبقى شعارنا اما ان تعتق رقابنا من النار واما ان تعتق رقابنا من النار مفيش حل ثالث هي كده هي كده يا تعتق رقابنا من النار يا اما تعتق رقابنا من النار ملهاش حل انت عارف الاول يعني ايه تعتق رقابنا من النار يعني ايه يعني ايه رقبتك تعتق من النار يعني ايه ما كثيرا بندعو اللهم اعتق رقابنا من النار قولوا امين امين اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا ورقاب ازواجنا واولادنا وعلمائنا ودعاتنا وأحبتنا, وأحبتنا من النار اللهم أعتق رقابهم جميعا من النار وأعتق رقابنا معهم من النار يا حي يا قيوم آمين يعني إيه اسمع كده يقول الله جل جلاله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم بشراكم اليوم الآية في سورة الحديد عشان حد اتصل بيا وقال لي لما تقول آية يبقى قول لنا الآية في سورة ايه آية رقم كام الآية في سورة الحديد آه، يقول ربنا سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم عشان اقول بس الايه رقم كام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الايه 12 في سوره الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم ينادونهم ألم نكن معكم آه أنا نفسي نتأمل الآيات دي كده تأمل صحيح يوم القيامة المؤمنين والمؤمنات هيجوا نور نور على نور تقسم الأنوار على قدر الأعمال فكل واحد على قد أعماله هيعطى نور نوره على قد عمله على قد شغله في ناس هيبقى نورهم كالجبل وناس نورهم كالشمس وناس نورهم كالكوكب الدري وناس نورهم على قدر إبهامه يضيء مرة وينطفئ مرة أما المنافقون والكافرون ما لهمش نور وربنا يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ما لهمش نور ففي يوم القيامة الناس كلها واقفة في وسط بعضها وقسمت الأنوار المؤمنين خدوا النور ماشيين في النور المنافقين جايين معاهم ايه ده احنا ملناش نور فنادوا على المؤمنين انظرونا انتظرونا خليكم استنونا انظرونا نقتبس من نوركم عايزين ناخد نور ادونا شوية نور من معاكم انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور كأن المؤمنين قالوا لهم النور ده احنا جايبينه من الدنيا الشغل الاعمال الحسنات عايزين نور ارجعوا هاتوا من الدنيا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب منافقين مؤمنين راح نازل بينهم سور السور ده له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب المنافقين في العذاب والمؤمنين في الرحمة فوجئ المنافقون فكروا انهم كانوا عدوا بقى خلاص فيقولوا ايه ألم نكن معكم واحنا مش كنا معاكم بنصلي معاكم قاعدين معاكم ألم نكن معكم قالوا بلى ألم نكن معكم في فضفضة بنتفرج معاكم بنسمع معاكم امال ايه اللي حصل ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم هي دي النقطة اللي احنا عايزين نوصل لها ان في ناس النار مولاهم فمحتاج يعتق من مولاه النار قالوا ألم, مك ألم نكن معكم مش كنا معاكم قالوا بلى أيوة كنتم معانا ولكنكم فتنتم أنفسكم شفت بقى اللي يقعد يتفرج على فضفضة ويسمع الكلام ونوى يعمل وبعدين راح يتفرج على فيلم وحش ففتن نفسه راح قعد قعده وحشه فتن نفسه لان هو اللي عرض نفسه للفتنه اه ولكنكم فتنتم انفسكم وخلي بالك اللي بيفتن نفسه يعني اللي بيقع في معصيه متعمدا مصرا يخزل عن الطاعه يخزل عن الطاعه ما يقدرش يعمل بعد كده طاعه يعملها ازاي قيل هل يجد العاصي لذه الطاعه قال لا والله ولا من هم يعني قاعد طول الليل قدام فيلم وبعدين يقوم يصلي الفجر يحس بطعم الفجر لا والله والله ما يحصل دي تيجي منين هي لعبة يا ابني هو انت مفكر ربنا لا لا ده ربك سبحانه وتعالى حكيم عليم قدير ربك سبحانه وتعالى سميع بصير قدير كبير ربك سبحانه وتعالى غني عزيز كبير كريم سبحانه ما ينفعش ما ينفعش ان واحد ينكر على الله هي كده تصر على المعاصي وتصانع ببعض الطاعات هذا مكر تنكر على ربنا انك تبقى مصر على معصيه وتأدي بعض الطاعات لا توب توب توب الاول واصلح نيتك ولكنكم فتنتم انفسكم اوعى تفتن نفسك ان تعرض نفسك للفتنه ان تقترب من الفتن عارف الشارع ده فيه معصيه ما تروحوش عارف التليفون ده جاي جايب لك بلاوي ارميه يتخلص منه عارف السكن ده هو اللي موديك في ده هي غيره عارف الشغلانه دي هي اللي هتوديك جهنم سيبها ضحي بكل شيء الا الله الا الله سبحانه وتعالى اوعى تترك ربنا اوعى تبيعه اوعى تنساه اوعى تتركه اوعى تديله ظهرك اوعى تغفل عنه اياك اياك ثم اياك فتنتم انفسكم وتربصتم اهو الكلام ده ليك الكلام ده كانه عشانك انت بالذات كان الكلام ده جاي الليله دي ليك مخصوص تربصتم متربص عمال يسمع كلام الخير وقاعد كده لسه متردد اعمل هنفع مش هقدر انا لسه صغير لسه قدامي كتير انا لسه صغير اما اتجوز بقى و... اما اخلص بس الجامعه والبلاوي اللي فيها دي طب بس اما اشتغل واستقر و... طب لما اتجوز ويبقى لي بيت و... هو ده المتربص قاعد متربص قدامه الخير معروض وهو متربص متردد مذبذب مستني مستني انها تبان عشان يمشي مع الريجة ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم شاكك مرتاب وارتبتم وغرتكم الاماني يا عم ده ربنا غفور رحيم يا عم ده ربنا رحمته واسعه يا بختنا بالنبي يا عم ما تشيلش هم ما تعقدهاش قوي كده ده كلنا هندخل الجنة ان شاء الله ان شاء الله امال احنا لو ما دخلناش الجنة مين اللي هيدخلها ان شاء الله ده احنا ده احنا بتوع ربنا غرتكم الامان دي اماني اماني دي اماني بتتمنى بس وفرق بين النية والامنية لا دي بالعمل ده سيدك النبي وقف صلى لما رجليه ورمت حتى تورمت قدماه سيدك النبي سجد لما ظنت السيدة عائشة انه مات سيدك النبي بكى لما سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء من كثرة البكاء سيدك النبي اتفتحت دماغه واتكسرت سنانه وجوحشت ركبت- ركبتاه فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله كل ده عشان يوصل للجنة وانت مفكر كده انها بالساهل لعبة هي لا وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله اللي يقول من أول رمضان اللي بيقول من الأسبوع الجاي اللي يقول من الجمعة اللي يقول بس تظهر النتيجة اللي يقول بس ما استلم الشغل اللي يقول بس نخلص فترة الجواز دي اتجوز بس اخلص الشقة واقعد واستقر سيأتي امر الله انا زعلان على الراجل الله يرحمه اللي مات في ملعب الكورة ده الله يرحمه رحمة واسعة ويرحم موتى المسلمين واحد ايه دي اتصالات على الهوا دي ولا ايه ربنا يعافيك ويهديك آه بيقول لي حضرته مدني باشا بيقول ان الناس بتقول كل المسلمين يدخلوا الجنة الرسول قال كده كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن يأبى يا رسول الله أبى يعني رفض قيل من يأبى من يرفض مين يرفض يدخل الجنة قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يبقى في ناس مش تدخل الجنة ايه أبى رفض ما مشيش ورا سيدنا النبي وغركم بالله الغرور الغرور الشيطان فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم تخيل بقى لما يبقى واحد النار مولاه لا اله الا الله النار مولاه يا نهار ابيض حاجه صعبه جدا ان يبقى النار مولاه محتاج يتعتق منها دي هي دي عتق الرقبة من النار محتاجين يا جماعة ان احنا نهيئ رقبتنا لتعتق من النار بعد كل المعاصي والذنوب والسيئات طالبتكم في اللقاء الماضي بالتوبة قلت توب من ايه قلنا نتوب من حاجات كتير وقفنا على توبة اللسان النهاردة عايز اقول التوبة من تضييع الاوقات في العلاقات لما جاء حكيم بن حزام وقال يا رسول الله ما النجاة ما النجاة كيف أنجو فقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك النجاة امسك عليك لسانك عدناها المرة اللي فاتت وتوعدنا بستيكر مكتوب عليه مغلق للتحسينات وليسعك بيتك محتاجين يا جماعة نقعد في بيوتنا شوية محتاجين نحجم علاقتنا ومعارفنا وارتباطاتنا ومسؤولياتنا انا كنت عايز ابدا الحلقه دي في الليله دي بان الحلقه دي اسمها حلقه الهدنه عايزين نعمل هدنة قبل دخول رمضان النهاردة 8 شعبان خلاص احنا بدأنا عدينا 12 اهو فلو ان مش كده حسابات المسلمين مش كده ان اليوم بيبدأ من الفجر يوم 9 رمضان ان شاء الله باذن الله تعالى الشاهد ايه من يوم 9 رمضان عايزين نبدأ نستعد من 9 شعبان نبدأ نستعد لرمضان استعداد الحقيقي بقول لو واحد ماشي بعربية على سرعة 160 علشان يقف محتاج يعمل ايه يهدي العربيات اللي مش اوتوماتيك بقى محتاج ان هو يدوس دبرياش يفصل التروس ويدوس فرامل عشان يهدي يهدي يهدي عشان يقف فمحتاج العشرين يوم دول تهدئة هدنة تهدئة نمط الحياة اللي احنا عايشينها احنا عايشين حياة مشتتة حياة سريعة جدا نمط الحياة او دورة الحياة سريعة جدا معانا اجري على الشغل اصبح الصبح جري على الشغل ارجع من الشغل عنده مشوار خلص المشوار عنده ارتباط خلص ارتباط عنده زيارة خلص الزيارة عنده ميعاد خلص الميعاد يجري جد ينام ام النوم اجري دورة عايزين بس وقف stop اهدى شوية اهدى شوية لم نفسك لم الدور عايزين بداية هدنة بداية هدنة حقيقية في هذه الحياة خف ارتباطاتك فض جدولك اقعد في البيت وليسعك بيتك كتير قلت جنة المسلم بيته الجنة الحقيقية هي بيتك وانت قاعد في بيتك لما قرأنا في من حلقتين كده الراجل اللي بيقول ختمت في هذه الزاوية القرآن أربعة وعشرين ألف مرة أربعة وعشرين ألف مرة أربعة وعشرين ألف ختمة في بيته انت عملت ايه ببيتكم يا جماعة البيوت النهاردة مليانة شياطين ليه لانها فاضية من الطاعات يقول لي انا مشغل ال... ال... الراديو على اذاعة القرآن الكريم انا بشغل الكمبيوتر على القرآن عشان شغال على طول ويفضل شغال مش ده الشغل مش ده اللي يطرد الشياطين نرجو ان شاء الله انه يطرد الشياطين مش مشكلة لكن قرايتك انت موضوع تاني قرايتك انت وزوجتك موضوع تاني عشان كده انا اطالبكم بهدنة هدنة حقيقية نبدأها فعلا نبدأها حقيقة هدنة في البيت هدنة حقيقية في البيت مع الزوجة ومع الأولاد إقامة هدنة هي فين الهدنة بتاع البيت يا عم صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هنلاقيها اه بس اصبروا معايا خليكم معايا اه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم آه عايزين هدنة الأولانية خالص أول حاجة مع الزو... في المنزل مع الزوجة والأولاد تهيئة بيئة إيمانية في البيت شعبان شهر عرض الأعمال على الله وزي ما قلنا إن المتخاصمين لا يغفر لهم لازم ننتبه إلى هذه القضية إن المتخاصمين المتقاطعين المتنافرين تؤجل النظر في صحائفهم ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في كل خميس تعرض الأعمال على الله فيغفر لكل مسلم إلا المتشاحنين يقول دعوا هذين حتى يصطلحا في ليلة النصف من شعبان يغفر لكل مسلم إلا قاطع رحم قاتل نفس زاني المتشاحن الأحاديث مجمل الأحاديث عشان كده عايزين نبدأ من دلوقتي قبل نص شعبان فاضل أسبوع إن احنا نصفي الخلافات سامح كل الناس وأنا أبدأكم أنا أولكم أبدأ أنا مسامح كل اللي ظلمني وكل اللي أذاني وكل اللي كلمالي و- ومسامح ومش عايز أنا مسامح اعمل كده وتصدق بعرضك على الناس يعني تصدق بكل اللي اذاك العرض م- موضع المدح والذم من من الانسان مش اه افهمني ال- العرض يعني ال- اللي شتمك واللي اذاك واللي اغتابك واللي نم عليك واللي كل فلوسك تصدق بيه يقبل الله صدقتك في افضل الصدقات فرصه وقول يا رب انا سامحتهم عشان تسامحني الجزاء من جنس العمل يسامحك يعفو عنك يغفر لك قال رسول الله يا عم صل على النبي يا سيدي صل على النبي يا حبيبي صل على النبي بالله عليك صل على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض رجل كان موسرا على الله جل جلاله وكان يرسل غلمانه فيقول من وجدتموه معسرا فضعوا عنه فقال الله نحن احق بالعفو منك ادخل الجنه قال له انت بتعفو عن عبادي لا انا اعفو عنك كريم سبحانه وتعالى فسامح قلت ده, ده انت ما تعرفش عمل فيا ايه سامحه سامحه يا عم الشيخ ده ده ده, ده مصيبه معلش بالله عليك سامحه يا عم الشيخ انت مش عارف ده بهدلتني وشتتتني و- وضيعتني وضيعت مستقبلي ومستقبل سامحها سامحها سامحها لله سامحها لله يا اخي خلاص طب اهدى بس خلاص لله عايزين ينتشر بينا اليومين دول بين الناس جميعا المسامحة عايزين يبقى شهر السماح نسامح كل من له حق عندنا آه، في المنزل مع الزوجة والأولاد نحتاج إلى تهيئة بيئة إيمانية الله جل جلاله يقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا عايزين البيوت تبقى سكن تدخل البيت كده تحس بالهدوء بالنعيم بقول ان البيوت كترت فيها الشياطين لاننا ما بنصليش فيها قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا البيت اللي ما بيتصلاش فيه مأوى للشياطين عشان كده كان من سنة السلف عليهم رضوان الله ألا يخلو البيت من قائم كان أبو هريرة رضي الله عنه يعيش هو وأمه في بيت فقسم الليل نصفين هو يقوم نصف الليل وأمه تقوم نصف الليل فلما تزوج قسم الليل ثلاثة أقسام يقوم ثلث الليل وأمه ثلث الليل وزوجته ثلث الليل فلا يخلو البيت من قائم البيت طول الليل كده من بعد العشاء الأولاد يقوموا الليل ويناموا وتبدأ الأم تقوم الليل وتنام ويبدأ الأب يقوم الليل وينام وتبدأ وهكذا يتناوب كله بحيث ال- البيت طول الليل يتلألأ للسماء لؤلؤ نا- نور نور نور البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء مثل الكوكب الدري يبقى بيتك كده شقتك كده نور ولذلك يا جماعة تدخل شقة تحس كده انها جنة وتدخل شقة تحس ان قلبك بيتقبض الفرق ايه مش الحيطان مش الطوب مش الديكور مش الفرش مش الاثاث الفرق في شقة او في بيت يذكر فيه الله والله كده تدخل بيوت تلاقيها ريحتها حلوة تلاقي نفسك مستريح فيها عايزين هدنة في البيت عايزين بيوتنا تبقى سكن الزوجة سكن لزوجها والأولاد قرة عين لأبيهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب اللهم هب لجميع المسلمين والمسلمات اللهم أعط جميع المسلمين والمسلمات اللهم اجعل لجميع المسلمين والمسلمات من ذرياتهم وزوجاتهم وأزواجهم قرة أعين اللهم اجعل ارزقهم اجعلهم لهم قرة عين وزيادة قرة أعين إن تبقى زوجتك وولادك قرة عين ده مش هيجي غير بإنك تحجيم علاقاتك وارتباطاتك ونشاطاتك وتقعد في البيت شوية تقعد مع زوجتك كتير بنصح النصيحة دي يا جماعة ومعلش اسمحوا لي أحيانا بعيد بعض المعاني اللي لابد من التركيز عليها ان زوجتك محتاجه تتكلم معاك وانتي زوجك محتاج يتكلم معاكي والولاد دول محتاجين يتكلموا مع ابوهم مع امهم حكيت القصه دي قبل كده وانا شاهدتها بعيني وسمعتها باذني ان ولد قال لابوه تاخد كام وتديني ساعه اقعد اتكلم معاك اه ابنك ده اللي مش لاقيك عشان يتكلم معاك هيتكلم مع اي حد بره هيضيع العيال والنساء اللي قاعدين على الشات بالساعات الطويله ليه مش لاقيين حد يتكلم معاه مش لاقيين فعلا انا بحس كده ان احيانا اتصالات بس ناس عايزه تتكلم وتحكي وخلاص ماشي واديله الفرصه دي بس مش هيلاقيني دايما هيلاقيك انت حقها عليك انك تقعد معاها تسمعها وحق ابنك عليك ده محتاج حتى الولد اللي عنده اربع سنين مش 18 اربعة محتاج انك تقعد كده تسمعه بعض الاباء بيفكر ان الولد هو اللي يسمع الكلام هو اللي يؤمر بس اما الاب ما يسمعش لا غلطان غلطان ابنك محتاج انك تسمعه عشان يسمعك تسمع منه تقعد مع ابنك صغير اربع سنين اه وهو يتكلم تقول اه يا سلام والله بجد لا يا راجل وتتكلم معاه الصغير والكبير وتقعد مع ابنك تسمع منه لو ما سمعتش منه هيتكلم مع غيرك الخيانات الزوجية اكثرها جت من دي وده مش عذر لا ولكن حصل تسمعش من زوجها كلام حلو سمعت كلام حلو وقعت ما بت- مش لاقي زوجها تتكلم معاه اتكلمت مع اي حد اللهم تب على كل عاصم مسلم اللهم تب على عصاة المسلمين اللهم خذ بأيدي المسلمين والمسلمات ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك اللهم استر المسلمين والمسلمات واجعلنا من عبادك المخلصين لازم تسمع لزوجتك ولازم تسمع لولادك اقعد في البيت شويه اعملوا حلقه قران انت وزوجتك ولادك كل واحد ماسك مصحف وبعدين وانت تقرا صفحه وهي صفحه وهو صفحه ولادك جو جميل جو رائع بطلوا خلافات بطلوا حوارات فض جميع المشاكل والمنازعات والخلافات قبل دخول شهر رمضان لا تعكر جو البيت لا تعرقل الطاعات تخلص من المشاكل ضع لها حلول جذرية عايزة ايه عايزة فلوس عايزة كام حاضر ما معيش حاضر انت كتير بتقول حاضر وما تديش لا حاضر ان شاء الله ادعينا ربنا يفرجها ان شاء الله اكتب محاضر صلح بين افراد الاسرة نقي البيئة الاسرية من المشاكل شوف الولد والبنت اللي بيتنافسوا عليك الاتنين وبينهم مشاكل عشانك قلب بينهم واديهم حقوقهم على ما تحبش واحد اكتر من التاني وتعطف على واحد اكتر من التاني فقهاءنا يقولوا يجب التسوية بين الاولاد في القبل يعني اذا قبلت ده تقبل ده واذا قبلت دي تقبل دي تسوية بين الاولاد العدل بين الاولاد تسوية الخلافات حاول تعمل تقارب بين افراد الاسرة عقد اجتماع طارئ وعاجل لجميع افراد الاسرة ووضع مبادئ واصول تسير عليها الاسرة طيلة رمضان البيت البيت حجم علاقاتك حجم ارتباطاتك حجم مشاغلك حجم شغلك ابدأ استعد اعمل هدنة وجهز البيت لطاعة الله سبحانه وتعالى اسمحوا لي اخد فاصل واكمل اه واكمل بعد دقيقة بس ارجوك ما تروحش كده ولا كده فرصة حد يشرب مية حد يدخل حمام حد هينيم الولاد حد هيعمل مكالمة مزنوق فيها ها لكن خليك معايا وافضل من كل ده اذكر الله احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتني الدقيقة دي انا بحبكم في الله آه، اخوتي في الله ان المعاني الايمانية تحتاج الى جو الى بيئة يستطيع الانسان من خلالها ان يؤدي هذه المعاني والجو الذي تكثر فيه البطالة تكثر فيه المشاغبات يعني لما يكون اهل البيت فاضيين الزوجة فاضية ما وراهاش حاجة الاولاد فاضيين ما بيعملوش حاجة في الاجازة تكتر المشاكل لكن لو انشغلنا انشغال صحيح تنتهي المشاكل ينبغي ان نفهم ان عقل الزوجة وقلبها وكذلك انت الزوج وكذلك الاولاد في يد الله جل جلاله فاذا تقربنا الى الله واصلحنا علاقتنا مع الله شك ان الله عز وجل يصلح البيت قلنا نمرة واحد هدنة في البيت قول لزوجتك لو سمحتي هدنة من المشاكل والخناقات والخلافات من الزعيق هدنة من النكد لحد اخر رمضان ونمضي عقد بمقابل الصلاة على النبي 100 مرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 100 مرة كل يوم اتنين هدنة في العمل مع الزملاء والمسؤولين التنافس على الدنيا والتناحر على الدنيا بقاسمة غالبة واحنا بنقول ان المأساة ان الناس يريدون المال للكنز عايزين يجمعوا فلوس يكنز المال فقط وهذا هو الخطأ مش للمتعة به الشاهد ايه فحصل تنافس على الدنيا التنافس ده سيء من جميع وجوهه حسن البصري يقول ايه اذا رأيت الرجل ينافسه اذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقه وإذا رأيت الرجل ينافسك في الآخرة فنافسه فيها عايزين نجري منافسات أخروية منافسة مثلا على حفظ القرآن منافسة مثلا على تلاوة القرآن منافسة مثلا على الذكر استغفار وصلاة على النبي وتهليل مجموعة من المنافسات منافسات أخروية لنتخلص من المنافسة على الدنيا انت في الشغل ومعاك زملاء ومعاك مسؤولين كبار مسؤولين عنك هؤلاء الكبار والمسؤولين مشكلتهم الكبيرة ان هم حاسين ان انت بتنافسهم طمنهم اذا اطمأنوا للمنافسة ان انت ما بتنافسهمش في الدنيا ان انت مش عايز دنيتهم ان انت معرض عن دنيتهم خلاص انتهت المشاكل مش انا اللي بقول كده سيدك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس ازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس هي كل مشكلة الناس ايه انهم حاسين ان انت هتخطف منهم لقمة عيش طمنهم ان انت مش عايز حاجة انك بتنافسه انك انت تبقى الرئيس طمنه انك مش عايزها اكد له انك مش عايز وانتهت القضية هي زوجتك قلقانة ان انت هتتجوز عليها او تتجوز غيرها طمنها هو قلقان منك من التليفون او بلاشه هي دي عايزين يا جماعة الامان السلام العائلي السلام الاسري السلام البيئي عشان نقدر نعبد ربنا ازاي نعبد ربنا ودماغنا مليانة مشاكل وهموم ومتربصين ببعضنا ازاي ازاي كلنا حافظين قصة الرجل الذي دخل من باب المسجد قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة وتاني يوم سيدخل عليكم رجل من هذا من هذا الباب رجل من أهل الجنة وثالث يوم سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة كلنا حافظين القصة وان عبد الله راح بات عنده الثلاث ليالي يشوفوا بيعمل ايه ده عشان النبي يبشره بالجنة اخر قال له مفيش عندي حاجة اكتر من اللي انت شفته غير اني ابيت وصدري سليم للمسلمين بس ان مفيش في قلبي غل ولا حقد ولا ضغينة ولا بغضاء لاحد من المسلمين فشوف بقى لما يبقى زوج وزوجة ببيت واحد في غرفة واحدة وبينهم شحناء وحقد وضغينة وبغضاء يبقى أخ وأخت أشقاء أو أخ وأخوه وبينهم المشاكل دي في بيت واحد وتحت تحت سقف واحد إزاي إزاي تبقى العيشة إزاي تكون الحياة لذلك هدنة مع الزملاء والمسؤولين في الشغل التجاوز عن الخصومات مصالحة الجميع نسيان الخلافات فتح صفحة جديدة بطل تعمل مشاكل ازاي نمرة واحد اجعل الناس يطمئنون من جهتك مذهب ابن ادم الاول لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين علامة خوفك من ربنا إن الناس تطمن لك دايما يقولوها دي لو واحد غلط يقولوا له فلان غلطت في حقه يقول انا عارف هو بيخاف من ربنا مش هيظلمني هو بيخاف من ربنا مش هيأذيني هو بيخاف من ربنا هي دي انت بتخاف من ربنا ما تظلمش حد ما تأذيش حد ما تتعبش حد ما تنافسش حد سيب الدنيا لأصحابها وخليك انت بتاع ربنا خليك انت في سكة ربنا خليك انت في طريق ربنا نمرة اتنين ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن ال ال ال اللي يأذيك احسن اليه في مرة بلغ احد السلف ان واحد اغتابه فبعت له هدية طبق من تمر فقال لا نستطيع مكافأة من يحمل حسناتنا الى الاخرة باكثر من ذلك قال له انت بعت لي شوية حسنات خد طبق تمر بقى كل ادفع بالتي هي احسن سبحان الله العظيم احسن الى من اساء اليك هذه هي الاخلاق قال رس... قال ربنا جل جلاله خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله يعني خذ العفو خذ الفضله الفضله من الناس ما تتعشمش قوي في الناس ما, ما, ما تطالبش بحقوقك قال له ايه قال له المروءة قال له قلب المروءة وانسان عين الا ترى لك حقا ولا تشهد لك فضلا كتير منا تعب نفسه لاسباب واهية انا قلت كتير من الاجرام بحق النفس الوقوف مع الحوادث الجزئية في الحياة زعلان من واحد عشان عدى وما سلمش عليه وزعلان من التاني عشان انا مرضت مرضت وما جاليش ما جزرني وزعلان من الرابع علشان است... طلبت منه فلوس سلف وما ادانيش ومن الخامس عشان استلف وما ادالوش ومن السادس عشان قال عليه كذا والسابع والثامن والتاسع والعاشر وزعلان من الدنيا كلها يا عم انسى يا عم عدي يا عم فوت ما تشغلش بالك اكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها السفاسف والتوافه عديها زميله كان قال عنه كلمة مش كويسة اغتابه نم عليه بلغ عنه حاجة اذاه تخطاه نعم تخطاه في الترقية مثلا ولا غيره طهر قلبك محتاجين نروق محتاجين نقرب نقرب من ربنا محتاجين نعيش ايمانيات نعيش الحياه الإيمانية الحقيقية إذا طهرنا قلوبنا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الوصية الثالثة إقامة هدنة مع النفس للتخلص من سموم القلب الضارة آه بعد ما عملنا هدنة مع الزوجة والأولاد هدنة في البيت وهدنة في الشغل وقفنا المشاكل والخلافات عايزين هدنة مع نفسك بقى الأمارة بالسوء اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا قولوا آمين قول امين يا سيدي اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا عايزين هدنه مع النفس نفسك اللي مشغوله دايما انا كنت م- ما كملناش من انواع التوبه المطلوبه قبل رمضان قبل رمضان منها توبه القلب التوبه من الخواطر اه النفس الاماره بالسوء النفس اللي مليانه شهوات وهموم واهواء النفس اللي ضايعه وبتضيع هذه النفس محتاجين نتوب منها نتخلص منها محتاجين نتخلص من هذه النفس الأمارة بالسوء أيها الإخوة النفس أو توبة القلب يقول العلماء أن سموم القلب الضارة خمسة أنواع فضول الطعام وفضول المنام وفضول الكلام وفضول مخالطة الأنام هذه الفضول هي سموم القلب الضارة فضول الطعام فضول الأكل والشرب فضول المنام فضول النوم فضول الكلام فضول مخالطة الأنام مخالطة البشر والتعامل مع البشر فلا بد من هدنة مع هذه الفضول ناخذها بعد هذه المكالمة نعم السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، ازيك يا استاذ محمد يا مرحبا اني احبك في الله جزاك الله خيرا وأنا أحبك في الله انا متابع حضرتك جدا وانا خ- بكلمك من خارج مصر واتصلت بوالدي ووالدتي وكل جمعه بتصل بيهم عشان اخليهم يفتحوا الميعاد ويسمعوك جزاك الله خيرا بارك الله فيك وربنا يجعله في موازين حسناتك ربنا يخليك بقى هم دلوقتي سامعيني وانا آه، يعني لسه مكلمهم دلوقتي فانا طالب من حضرتك طلب توجه لهم آه، يعني بعض النصائح ليهم يعني طيب أبشر جزاك الله خيرا بارك آه، الله فيك والدي والدي آه، مش قادر يبطل سجاير خالص حاولنا معاه كذا مره فانا خايف على والدي يعني نعم ووالدتي احيانا بتصلي الفجر وما بتصليش الفجر فارجو حضرتك ان انت تديهم يعني شويه نصايح آه، على اساس ان احنا داخلين على شهر أنا رمضان عارف وربنا ي- أنت بتقول الكلام ده حبا لهم وجزاك الله خيرا وهم سامعين نصيحتك يعني لكن أنا بقول إن هذا الولد ما شاء الله آه، ولد بار خايف على أبوه وأمه ليت ليتنا كلنا تكون لنا هذه القلوب أن أبقى حريص على أبي وأمي انهم يكونوا في غاية الطاعة وفي اعلى درجة من الجنة ولذلك يعني ارجو ان الاب والام آه، ي- يعني يقضوا آه، حاجة ابنهم ويبلغوا آه، انه يواظبوا ان شاء الله بسم الله تعالى نعم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله أه، حضرتك أنا كنت عايزة أسأل بس أه، يعني ازاي نكون يكون نكون من أصحاب الهمم العالية يعني طبعا احنا داخلين على شهر مبارك وكده شهر أه، رمضان فاحنا محتاجين أه، وازاي الهمة العالية دي تساعدنا ان احنا بعد رمضان نثبت ونفضل أه، على جميل.
الطاعة مثلا أو على القرآن وكده نعم.
لأن ممكن أه، يعني أنا بلاقي إن بعض ال ان شاء الله هي ال- احنا المطلوب دلوقتي فعلا النقطه المهمه جدا اللي انت اتكلمت عنها ازاي نصنع همه عاليه ازاي نشحذ همه عاليه فانا ماشي بس خطوه خطوه خليكم معايا خطوه خطوه يعني بدانا الخطوه الحلقه اللي فاتت في التوبه الحلقه دي في الهدنه فكاننا زي ما بقول كده ايه آه، بدانا ننظف وبعدين آه، ن- نرتب وهنبدا نشحن من المرتين الجايين ان شاء الله باذن الله تعالى آه، قبل رمضان لكن فعلا محتاجين شحذ للهمه نعم السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا شيخ محمد مرحبا آه، كيف حالك الحمد لله الحمد لله رب العالمين والله بالله عليك انا بسالك عن انا في مشكله عندي يعني انا بحاول ايه يعني أخ- اخلص يعني عايز اخلص منها خالص نعم يعني انا من يعني انا الحمد لله انا بعمل الواجب ماشي جميل.
بس اللي بقدر عليه كويس لقينا واحد بيعمل واجب اهو الحمد لله الحمد لله بس انا يعني ايه كل ما بلاقي وقت وقت في في الشغل فاضي ب- ب- ايه ب- يعني بقرا القران على طول ايه المشكله ايه المشكله ها
انا مش يعني ايه كل ما اروح اصلي يعني ال ال ال الحريم بصفه عامه
النظر للنساء يعني آه، النظر للنساء عايز اتلافاه وانا مش عارف مش عارف لا انت لا لا انت عارف مش مال مش عارف أعمل لا حاجة.
لا لا انت من إيه؟
عارف انت عارف اقول صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع النساء ومشكلته محلوله محلوله محلوله ازاي انك انت تشوف ان انا قلت الكلام ده قبل كده وبقوله تاني النساء ده فعلا مما عمت به البلوى حضرتي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم آه، انا كنت آه، عندي شغل هخرج من بيتنا اروح من اكتوبر اروح العتبة المسكي التحرير اشتري حاجة حاجات واخد الحاجات ديك واروح المنصورة اوديها في المنصورة في عدة اماكن وارجع تاني للقاهرة فلما آه، او كنت يبدو ان أنا كنت هعدي على طنطا وانا راجع وبعدين اجي القاهرة الكلام ده الصبح او 8 ونص 9 من 9 من 9 رحت على العتبة 10 11 12 واحدة تجيب الحاجات وجري على المنصورة آه، تودي الحاجات توصل ت- آه، قرب المغرب وال... و- وبعدين طنطا وبعدين القاهرة اما جيت بالليل وانا راقد كده بفكر انا شفت كام واحدة النهاردة فاكتشفت كده والله والله فعلا ما شفتش ولا واحدة ما وقعش بصري على امرأة واحدة مش عشان انا تقي كنت بغض بصري لا عشان كنت مشغول مش فاضي هات هات هات جري جري روح ودي هات ودي, ودي. دماغي ما فيهاش واحدة هو هو ده هو ده السر ان الانسان فعلا لو مشغول مش هيشوف ده اللي حصل دي الحقيقه زي ما بقول لك كده مش انا جت واحده قدامي وانا جاهدت ان ما ابصش عليها مش جت واحده قدامي وانا آه، آه، آه، لفت نظري وبعدت عنها لا خالص ما شفتش ما شفتش نهائي يعني معقوله شوارع العتبه ما فيهاش ولا واحده في كتير لكن انا ما شفتش لا- ليه لان انا مشغول هي دي القضيه ان انت لو مشغول مصحفك قاعد تقرا وتراجع مشغول بالاستغفار والصلاه على النبي دماغك مشغوله بالفكر والذكر انها بفكر في ربنا سبحانه وتعالى بفكر في الجنه عينك مليانه بالحور العين مش انا قلت لك من شويه انت مفكر ان دول آه، خالص خالص حقيقي انا آه، اذكر لما كنت مدرس كنت رايح الاداره التعليميه تحديدا وانا طالع السلم انت عارف كده الواحد وهو طالع السلم ما بيبصش كده برفع راسي كده جت في وش واحده قلت اعوذ بالله بكياج صارخ اعوذ بالله اعوذ بالله حتى هي استغرب انا برضو اللي اعوذ بالله اعوذ بالله فعلا يعني انك تحس انك شايف شيطانه حقيقي هي دي الحقيقه ان الانسان لما يشوف واحده بالشكل ده والله كده واقسم بالله كده الاحساس انك شايف شيطانه منظر عجيب جدا انا مش عارف بيعجبهم فيهم ايه اللي نكشه شعرها واللي عامله مش عارف ايه واللي ايه ايه, إيه اللي بيعجبك فيها ايه اللي بيثيرك فيها لو اللي بيثيرك فيها انك جاهل ما عندكش الذوق في الحلاوه الحلاوه بقى والطعامه والجمال وال... والروعه لما تقرا عن الحور العين تقرا كانهن الياقوت والمرجان تبص لمين بقى بعد كده لما تقرا كلام ربنا وكلام سيدنا النبي ولعل لنا حلقه ان شاء الله في هذا الموضوع بعد ذلك تاني اتصال تاني ماشي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمد اهلا وسهلا ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب وفي كل العاملين في قناة النور.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم حضرتك السبب في التزامي من 97 من ايام حضرتك ما كنت بتحضر في الرحمه المهداه جزاكم الله خير فانا ليا طلب واحد عند حضرتك نعم عايزه اعرف حضرتك هتفتح التليفون الساعه كام بكره
بس انا خايف لموت الليله دي يبقى انا اديت ميعاد فشنك كده ارزقك بركه العمر ربنا يرزقني حسن الخاتمه امين يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى يعني آه، آه، آه، باذن الله تعالى ان, إن شاء الله بعد صلاه الفجر يعني آه، احنا بنخلص ستة ونص كده ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء يعني من سبعة لتسعة ان شاء الله صباحا باذن الله ان شاء الله ده مش وعد نعم اخر اتصال يا مدني السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام يا سني ازيك يا شيخ اهلا اهلا حضرتك ايه الحمد لله ربنا يزيدنا يا رب ويزيدك يا رب جزاك الله خير آه، بالنسبه للانواد دي دلوقتي لل- للكرايس بيعملوا غربان مش سامع قول تاني مواد الايه مش سامع قول تاني مواد الايه اه اه ودي لل- للكرايس بيعملوا غربان هل حرام او حلال اودي لهم بتعامل معاهم بقى بيعملوا لا يعني.
لا لا ما ينفعش ما ينفعش جزاكم الله خير لا ما ينفعش جزاكم اه جزاك الله خير ر- ر- ر- ربنا يعفو عنا وعنا جزاكم الله خير الله يبارك فيك. آه، م- مش عايزين نضيع الحلقه السلام عليكم آه، آه، وحشتوني ازيكم عاملين ايه انا بحبكم في الله آه، احنا عملنا كام هدنه دلوقتي هدنه في البيت وهدنه في الشغل وهدنه مع النفس عايزين يا جماعه قبل دخول رمضان نرحم السرير شوي هدنة من النوم من كتر النوم قلت لكم قبل كده قصة عمر بن المنكدر اللي أمه بتقول له يا بني أشتهي أن أراك نائما أمه بتقول له نفسي أشوفك نايم النهاردة ياما أمهات وزوجات تقول لولادهم وأزواجهم نفسي أشوفك صاحي من كتر النوم ليه النوم النهارده بقى له بقى غالي قوي وكتير قوي انا مش فاهم يا جماعه ال- ال- المطلوب البركه في النوم وزي ما قلت قبل كده يا ناس بتنام عشر ساعات ويقوم مكسر ويقوم زهقان ويقوم قرفان ويقوم عايز ينام تاني وناس بيناموا ساعتين اتنين في اليوم ويقوم مرتاح ومبسوط ومنشرح ونشيط جدا البركة في النوم تنام تضع كفك اليمنى تحت خدك اليمنى وانت نايم على جنبك الأيمن وتقرأ آية الكرسي فلا يقربك شيطان وتقول أذكار النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين باسمك اللهم أموت وأحيا نام وقبل ما تنام فكر في ربنا آه جميل جدا أن يكون الله آخر شيء يخطر على بالك وأول شيء يهج خاطرك هي دي علامة الحب ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين بعد ما اتكلم عن حب الله قال ومحك والمحك في هذا الباب على ثلاثة أمور محك الحب أن يكون الله آخر ما يخطر على بالك اثنين أن يكون الله أول ما يهجم على خاطرك قبل النوم وبعد النوم ثلاثة أن يكون الله أول ما يخطر على بالك عند الحاجة لما تحتاج حاجة لما تضطر الحاجة أول حاجة يخطر على بالك ربنا كتير من الناس زي ما بقول لك كده لما يزنق في فلوس أول اللي يخطر على باله أروح لمين أقول يمين قبل ما يقول يا رب أما يحصل له مريض أو مرض عمال يفكر الدكاترة الأساتذة الأشعات التحاليل ما بيقولش يا رب عايزين الأول ده دليل الحب أول حاجة إنك تقول يا رب عايزين هدنة مع السرير تتجافى تتجافى جنوبهم عن المضاجع في جفاء بين جنبه وبين السرير تتجافى جنوبهم عن المضاجع عايزين هدنة من الأكل وكتر الأكل وادمان الاكل ومزاج الاكل ولخبطه الاكل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هدنة مع الكلام فضلا أغلق فمك اسكت أغلق الهاتف أربعة هدنة مع الناس عايزين نقلل الاختلاط مخالطة الناس بلاء قال بعض السلف هذا أوان السكوت ولزوم البيوت الناس زي ما ربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يا إخوة أنا عمال الورقة دي قدامي فيها شوية نصايح مسائل كاتبها عشان اذكر نفسي بيها اقولها لكم وانا صراحة محتار عمال اقول اقولها في اول الحلقة اقولها في اخر الحلقة اقولها في وسط الحلقة فهي جت دلوقتي اسمحوا لي اقولها بقى بمناسبة الناس نمرة واحد نصيحة لله وانا بحبكم لا تسأل الناس شيئا دايما اقول ان في اصول من اصول الاسلام العظيمة التي يقوم عليها الدين حاجات كتير منها هذا الاصل لا تسأل الناس شيئا ده اصل من اصول الاسلام وده حديث نص حديث للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تسأل الناس شيئا وإن سقط صوتك يعني لو انت راكب على البعير والعصاية بتاعتك وقعت في الأرض ما تقولش لحد ناولها لي ما تطلبش من حد حاجة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله النهاردة مسألة طلب السلف مسألة التسول والشحاتة مسألة عمل الجمعيات مسألة اشراب التقسيط انا بقول التقسيط حلال والجمعيات حلال وطلب فلوس من السلف السلف انك تستلف من الناس حلال مباحات مش حرام لكن قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثة اقسم عليها ما تصلي عليه يا عمي صلى الله عليه وصحبه وسلم الله يخليك انت وهي بطلوا كلام مع بعض شوية وخليكم معايا افهموني ركزوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة اقسم عليها رسول بيحلف بيحلف ايه ثلاثة اقسم عليها ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر اسمع الثلاثة دول تاني تسمعهم تاني طب تدفع كام الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليه النبي بيحلف بيقسم ثلاثة أقسم عليها ما نقص مال من صدقه يعني انت قبضت النهارده 100 جنيه تصدقت ب 10 جنيه ما نقصتش هم 100 برضه بالبركه اثنين ما ظلم عبد ظلامه فصبر عليها الا زاده الله بها عزا لما تظلم اصطبر اصبر الملك هيجيب لك حقك ما تستعجلش ما تضيعش حقك ربنا هيديك بيها العز نمرة ثلاثة وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر اللي يفتح على نفسه باب مسألة يسأل مين يسلفني مين يعمل لي جمعية مين يساعدني مين يجيب لي الح- الحاجة دي بالتقسيط واديله انت بتفتح على نفسك باب مسألة باب المسألة ده بيفتح باب الفقر ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ومن يستعف يعفه الله تعفف خلق العفة انك تبقى عفيف مش مستشرف مش متطلع مش طمعان اللهم انا نعوذ بك من الطمع دي النصيحة الاولانية النصيحة الثانية الشباب والكليات والعمل والكسب والتفرغ دي شاكوة ام تقول لي ان ابنها اتخرج من كلية هندسة كلية هندسة حاجة زي كده مش مش فاكر تحديدا والولد مش عايز يشتغل عايز يقول انا هقعد احفظ قرآن واعبد ربنا مين اللي قال كده يا جماعة المبدأ في دعوتنا المبدأ مبدأ الدعوة قم إلى رغيفيك فأحرزهما ثم انصب قدميك في العبادة ده مبدأ ده أصل من أصول الدعوة إلى الله عز وجل إنك أنت أول حاجة قم إلى رغيفيك فأحرزهما هات أكلك اصرف على نفسك حتى ولو كنت طالب اشتغل واكسب رزقك بالحلال وبعدين اعبد ربنا لكن تبقى عالة ينفق عليك يا جماعة لما بنتكلم في المسألة دي الناس اللي بتطلب مساعدة والناس بتطلب سلف والناس بتطلب هذه الصدقات غسالة ذنوب الناس لما بقول سامحوهم وسيبوا لهم اوعى تفكر ان اللي انت بتاخده ده سهل الرسول قال كده ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم هذه الصدقات انما هي غسالة ذنوب الناس الناس اللي بتاكل الصدقات دي وساخة ذنوب الناس بتاكل فلوس غسالة ذنوب الناس الصدقات والزكوات فلوس مش نظيفة غسالة ذنوب الناس انت بتاكلها ضرورة لان المضطر ي- يجوز له اكل الميتة فانت بتاكلها ضرورة فلوس فلذلك مين الراجل النهاردة اللي يقعد ويستنى ان ينفق عليه من الزكوات والصدقات اكسب فلوسك حلالك من تعبك وجهدك وعرق جبينك الشباب ايه البطالة اللي فيهم دي انا اكتشفت اسف دي حقيقة اعلنها اكتشفت ان بلدنا فيها بط... ما فيهاش بطالة لا فيها ناس مش عايزة تشتغل فيها ناس ملهاش رغبة في الشغل فيها ناس مش بتاع شغل لكن الشغل موجود والشغل كتير للي يبحث ويبقى عنده استعداد يضحي وعنده استعداد يشتغل اي حاجة حلال عشان يكسب لقمة حلال وياكل لقمة حلال فلذلك طبي ونصيحتي للشباب اشتغل واكسب واعبد ربنا واحفظ قرآن وقوم ليل زي ما قالت البنت الهمة العالية اللي يجمع بين ده وده وده وده وكل ده آه من النصائح ايضا صيام شعبان والكلام اللي بيجي دايما على الصيام بعد النصف من شعبان يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم والحديث في الصحيحين متفق عليه في البخاري ومسلم لا تقدموا رمضان بيوم او يومين يبقى يجوز الصيام لحد يوم 28 شعبان حديث اذا انتصف رمضان اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث ضعيف في العلاء بن زياد منكر الحديث كما قال الامام احمد بن حنبل لكن البطالين الناس اللي عايزه تريح دماغها الناس اللي مش عايزه تصوم هم اللي بقى بيدوروا على دي على على مثل هذه الاحاديث التي يرك... التي يريدون ان يركنوا اليها بقيت نقطة اخيرة في النصائح انني آه، اتقدم بالمواساة للمبتلين من المؤمنين كثر البلاء في هذه الايام في الموتى والمرضى وانا بقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله عبدا يصب منه اذا احب الله عبدا يصب منه ياخد منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط فلذلك هذه البلاءات التي تنزل ينبغي ان يعلم ان كل الناس كل الناس لا يخلو احد من بلاء الحجة والحجة بتوع طنطا اللي بيشتكوا انهم ابتلوا بفقد اولادهم بنقول لهم ونقول لغيرهم ان هذا البلاء منتشر لما مات الاسكندر الاكبر ترك لامه وصية قال لها اذا انا مت فاصنعي طعاما وادعي اليه الا ياكل منه الا من لم يبتلى بمصيبه قال لها اعملي طعام وقولي ما حدش ياكل من الاكل ده الا الذي لم يبتلى بمصيبه فلم ياتي احد مطلقا فقالت احسنت عزائي يا بني نعم لو دورنا على مين مش مبتلى لا كل الناس مبتلين والابلاء انواع واشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه فالناس كل واحد بيبتلى على قدر دينه واجمل وامتع نعمة في الحياة ان ترضى جنة الرضا ان احنا نعيش راضيين راضيين والذي يدفعنا الى الرضا ان هذا البلاء من الله الذي يحبنا سبحانه وتعالى ليس دوما يبتلي ليعذب بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم والحديث ده هدية فلازم ناخد عليه الصلاة على النبي ثلاث مرات اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما ابتلى الله عبده المؤمن ببلاء في بدنه أو ماله أو ولده إلا لأحد معنيين أن تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا أو يكون عليه الذنب لا يكفر إلا بهذا البلاء ده نزل حاجة من اتنين يا اما ربنا كتب لك او كتب لك درجة عنده عالية الدرجة دي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاعمال تعبانة ما توصلش فيجي البلاء ده مع الصبر والاحتساب يرفع الى هذه الدرجة او انت بتبتلى لان في معصية في بلوى سودة كبيرة انت واقع فيها فابتليت لتكفر هذه المعصية إخوتي في الله أنا أحبكم في الله قربنا نختم وأنا سهرتكم الليلة دي معلش إن شاء الله أنا باخد وعد إن إحنا نبدأ 11 11 مفيش ولا دقيقة بعد 11 بعد كده عشان ما نطولش معاكم الوقت ده وهنسيب الربع ساعة ده لله بس هنمشي على ايه احنا عايزين نقفل ونلم الورق ونمشي وخلاص لا لا عايزين نتفق على شغل هنعمل ايه في الاسبوع ده من الجمعة الى الجمعة احنا الحلقة اللي فاتت عملنا طبقات في ناس تقرا جزئين كل يوم في ناس تقرا ثلاث اجزاء كل يوم في ناس تقرا خمس اجزاء كل يوم احنا عايزين نوحد الاسبوع ده تيجوا نوحد على الوسط على ثلاثة ولا نخلينا على خمسة على ثلاثة ثلاث اجزاء كل يوم عايزين ال 11 ركعة اللي احنا بنصليهم بعد العشاء وننام نزحزحهم شوية لانه اسمه قيام يبقى لازم الواحد ينام ويقوم يقوم لله من احلاها نومه وانوي نيه صالحه انك بتقوم عشان ربنا يضحك لك الله شفت الحديث ده ثلاثة يضحك الله لهم ويستبشر بهم ومن ضحك الله منه فلا حساب عليه رجل عنده امرأة حسنة وفراش حسن فقام يصلي فيقول الله انظروا يا ملائكتي هذا عبدي عنده فراش حسن وزوجة حسنة تملقني ويتلو آياتي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له عايزين نبدأ نزحزح قيام الليل شوية ننام الساعة 10 11 ماشي ونصحى الساعة 2 3 3 ونص ونصلي في الثلث الأخير من الليل مستحضرين دي أن الله يضحك لك ويستبشر بك ويباهي بك الملائكة ده نوع من شحذ الهمة بس لو نمت وما قمتش ما تنامش تاني يبقى تاني يوم اعملها قبل ما تنام صليهم قبل ما تنام ما اضمنكش بقى خلاص مش قدها انت مش قدها خلاص انت حر مش قد الشغلانه دي قول لي لا انا قدها وبطل وهقدر ما تقولش هحاول قول قررت ما تقولش هحاول تاني قول قررت اديني رايك دلوقتي ما تقولش بعدين قول قررت يبقى اتفقنا على ثلاث اجزاء قران اتفقنا على قيام الليل 11 ركعه في جوف الليل او في الثلث الاخير من الليل اتفقنا على صيام الاسبوع ده من السبت الى الخميس لان عندنا في الاسبوع ده هيدخل 13 و14 و15 ف عايزين نكمل لحد الخميس اسال الله ان يتقبل منا ومنكم فاضل الذكر ما تستعجلش انت مستعجل ليه اقعد يا عم اصبر علينا شويه برضه اللي الجدع ده اتعدل اللي بيف... اللي عايز ينام ده فتح عينيك بالعافيه فتح فتح معايا خليك لحظات بس وهنخلص عايزين نضيف ذكر جديد احنا كنا قلنا استغفار وصلى على النبي وتهليل وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اسمهم الكلمتان الحبيبتان والباقيات الصالحات اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر عايزين نضيف واحد كمان بس لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة الا بالله عايزك تقول لا وانت فاهم لا حول يعني لا تحول لا تغيير ولا قوة يعني ولا قوة معروفة دي الا بالله يعني لا تحول من حال الى حال ولا قوة على الحال المتحول اليه الجديد الا بالله احنا اتعودنا ان احنا نقول لا حول ولا قوة الا بالله لما حد يزعل لا حول ولا قوة الا بالله يا اخي لا عايزين نقولها بقى ذكر نستمتع بيه لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله اتفقنا ده الواجب بتاع الاسبوع ده وهنفتش على الواجب انا بحبكم في الله الله يكرمكم قبل ما ننام اللي ما صلاش سنة العشاء يصليها في ناس كتير ما صلوش سنة العشاء ركعتين اتوضى صلي ركعتين ونام وساعتين وهتقوم الساعة 3 ونص ان شاء الله تبدأ تصلي ركعاتك اسأل الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم احبكم في الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته